يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا إخواني وأخواتي هل الساعة قربت هل وقفة الخمسين ألف سنة في حر شمس القيامة قربت هل اليوم اللي ربنا كلمنا عنه اللي طوله 18 مليون و250 ألف يوم من أيام الدنيا هل اليوم ده قرب هل الأهوال بتاعت يوم القيامة وترتيب أحداث يوم القيامة قربت هل نهاية العالم قربت احنا يا جماعة داخلين على الجد ولا لسه ما دخلناش على الجد هل الحرائق العالمية المرعبة اللي بتحصل في استراليا في امريكا في اماكن كتير في العالم هل دي من علامات الساعه هل الاوبئه اللي بتفتك بالملايين وبنسمع عن وباء جديد كل يوم هل دي من علامات الساعه هل كورونا اللي اذلت العالم واللي رعبت العالم واللي كسرت الدول الصناعيه السبعه الكبرى هل دي من علامات الساعه هل الاضطرابات اللي بتحصل في العالم من علامات الساعه هل الوضع بتاع المسجد الاقصى والشام والعراق هل كل ده من علامات الساعه هل النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن إرهاصات الساعة حبيب الله محمد يقول في مسند الإمام أحمد أن الساعة كالحامل المتم يعني واحدة حامل في الشهر التاسع لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه الساعة زي واحدة حامل في الشهر التاسع أهلها مش عارفين هي تصرخ وهيجي الطلق إمتى الساعة 2 بالليل الساعة 6 الصبح الله أعلم هيحصل الموضوع ده إمتى النبي بيقول إن الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ده كلام الله سبحانه وتعالى هل يا أمة محمد ممكن سنة 2 3 نلاقي المهدي خرج هل يا أمة محمد ممكن سنة 2 3 نلاقي المسيح ابن مريم نزل هل ممكن سنة 2 3 نلاقي الدجال اكتسح العالم ومعظم الكره الارضيه بيسجد له بيصلي له وبيصوم له هل ممكن سنه 2 3 نلاقي ياجوج وماجوج اكلي لحوم البشر خارجين وبيكتسحوا الارض هل ممكن سنه 2 3 تتحرر فلسطين هل ممكن سنه 2 3 تيجي الملحمه المنتظره اللي العالم كله بينتظرها والغرب بيسموها هرمجدون والمسلمين بيسموها على اسم النبي عليه الصلاه والسلام الملحمه هل ممكن سنه 2 3 والحرب العالميه الاخيره ده ايه تحصل فعلا هل ممكن ابنك او بنتك اللي قاعده جنبك الوقت ده ايه اللي لسه طفله صغيره ممكن مش فاهمه ثلاث ارباع الكلام اللي بيتقال هل ممكن تعيش الاحداث دي كلها يا جماعه في لحظه الارض مستنياها هيبقى موجوده فيها ثلاث شخصيات كل شخصيه منها كافيه لتغيير وجه التاريخ كله في الخير او في الشر في لحظه واحده هيبقى على وجه الارض المسيح عيسى ابن مريم والمهدي والمسيح الدجال في نفس اللحظه هيبقوا الثلاثه موجودين المسيح عيسى ابن مريم هينزل على جبل الياء في الشام والمسيح الدجال هيبقى مكتسح الارض وراجع من حصار المدينه عشان يقضي على المهدي والمهدي هيبقى محاصر في جبل الدخان في الشام كل ده في نفس اللحظه احداث رهيبه مست... الارض مستنياها احداث رهيبه وكل ده غير ثمان احداث ثانيه كبرى علامات كبرى للساعة عمر الأرض ما حصل عليها شيء من هذا الأمر كافية لتغيير وجه التاريخ خروج يأجوج ومأجوج خروج الدبة اللي هتعلم المؤمن من الكافر طلوع الشمس من مغربها اللي هيبقى علامة على انتهاء السنن الأرضية وبدء تسليم الأرض للسنن الكونية السماوية خلاص وإن الأرض بتنتهي طلوع الشمس من مغربها الدخان كورونا اللي احنا شفناه ده واللي من سنة كان قافل العالم كله كورونا ده ما يجيش واحد في المليون من الدخان الدخان ده حاجة أخطر مما يتخيل أي إنسان علامة من علامات الرعب المهولة الدخان كل ده من علامات الكبرى خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب الأرض بتنتظر ثلاث زلازل عالمية مرعبة زلزال في شرق الأرض وزلزال في غرب الأرض وزلزال في الجزيرة العربية ثلاث زلازل هتغير رسم الخريطة بتاعت الكرة الأرضية غير آخر العلامات النار المرعبة اللي هتخرج من اليم واليمن وتحشر الناس حرائق عالمية هتغير التوزيع السكانية بتاعت سكان الأرض هتخلي دول تفضى من السكان تماما الارض منتظره احداث رهيبه انما ده مش معناه ان انا بقول لك الجد جاي الجد بدا يا امه محمد 90% من العلامات الصغرى ظهرت خلاص انتشار الزنا علامه من علامات الساعه خلاص انتشار الربا علامه من علامات الساعه ال الانتحار اللي بقى ترند علامه من علامات الساعه الامراض النفسيه الفتاكه لدرجه تمني الموت علامه من علامات الساعه انتشار موت الفجاه كل شويه تلاقي حبيب مات فجاه علامه من علامات الساعه انتشار المعازف علامه من علامات الساعه ال ال التبرج الفاحش التبرج ال الصارخ علامه من علامات الساعه الغنى الفاحش والفقر الفاحش علامه من علامات الساعه انتشار القتل لدرجه الحرب العالميه الثانيه اتقتل فيها بس 55 مليون بني ادم بعد اختراع القنابل و... ده غير ال... ال... البلطجه والقتل يعني الام اللي لما جالها كورونا اولادها قفلوا عليها وسابوها تموت لوحدها الزوجه اللي لما جالها كورونا جوزها زوجها رماها من الشباك وده يعني ده كل ده كل دي علامات ساعه الجرائم المرعبه اللي عدنا بنشوفها من علامات الساعه الاغتصاب قتل الاطفال حرق الاطفال كل دي من علامات الساعه ال ال التوحش وغياب ال وظهور العقوق وغياب البر اللي احنا عدنا بنشوفه في الدنيا علامه من علامات الساعه انتشار الخمره بقت هوم ديليفري علامه علامه من علامات الساعه ضياع الامانه واذا وسد الامر الى غير اهله اكل الحرام وان الناس ما عادتش بتبالي كثير من الناس من حرام او حلال علامه من علامات الساعه انا جاي اقول لك النهارده ان صفارات الانذار بتاعت يوم القيامه لم تعد تكف عن الدق انا جاي اقول لك النهارده ان انت من ساعه ما بتصحي لحد ما بتنامي بتعدي على ألف علامه من علامات الساعه بس انت اللي مش واخده بالك فتحي عينيكي علامات الساعه بقت عامله زي الشمس اللي منوره الدنيا كلها وماليه الدنيا كلها بس احنا اللي مش عايزين نبص مش عايزين نشوف مش عايزين نفتح عينينا النبي عليه السلام كل اللي بيحصل الوقت وصفه من 1400 سنه ان هو من علامات الساعه اللي لما تيجي نعرف ان خلاص صفارات قطار القيامة بيضرب الانذار ليل نهار يبقى معناها ان القطر قرب معناها ان اللي واقف قاعد يلعب على شريط القطر ما يزعلش من اللي هيحصل فيه يبقى اقتربت الساعة ده ربنا قالها من 1400 سنة امال الوقت قربت قد ايه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ربنا قالها من 1400 سنة امال الوقت قربت قد ايه انا جاي اقول لكم النهارده يا امه محمد ان الجد مش جاي الجد بدأ خلاص بدأ خلاص وبدأت النهاية النهاية بدأت نهاية نهاية بداية نهاية العالم بدأت خلاص أحداث القصة والسيناريو اللي اتكتب من خمسين ألف سنة من فوق سبع سماوات بدأت خلاص احنا دخلنا في الجد انا مش جاي اقول صرخات للغافلين انا جاي اقول صرخات للعالمين انا جاي اقول ان خلاص يا نلحق يا ما نلحقش علامات الكبرى على وشك العلامات الصغرى 90% منها ظهر يا كل متبرجة يا كل وشاب حاطط الهيدفون في ودانه وقاعد يسمع مهرجانات ويسمع وخ... يا كل شاب سهر امبارح قدام الكليبات يا كل فتاة على علاقة محرمة او علاقة غير شرعية سواء متجوزة او مش متجوزة يا كل واحد بياكل حرام بياكل ربا بياكل ورث حرام بياكل رشوة يا كل مطرب مستني بس ان ازمة كورونا تعدي عشان حفلات الساحل وعشان يا كل ملتزم نايم في العسل يا كل ملتزمه مقصره في حقها مع في حق الله سبحانه وتعالى عليها ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان لما بتيجي الملحمه تلت خيره اهل الارض بيهزموا بيهربوا لا يتوب الله عليهم ابدا تلت ملتزم العالم تلت خيرة أهل الأرض في الوقت ده سيهربوا من الفتن والملاحم دي ولن يكون بينهم وبين جهنم إلا أن يموتوا أنت متخيل أنت متخيل الساعة عايزة استعداد قد إيه متخيل الساعة قربت قد ايه متخيل الجد بدأ قد ايه انا مش جاي ارعبك انا جاي افوقك انا جاي اقول لك فوق انا جاي اقول لك ان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول بعثت انا والساعة كهاتين انا وا وادي وادي شراح البخاري قالوا الواو دي واو المصاحبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام موجود والساعة مش موجودة فالنبي بيقول لك انا والساعة جنب بعض كده قال لك ازاي النبي يقرن موجود بغير موجود قال لك عشان يقول لك ان اوعى تتعامل مع الساعة انها مش موجودة الساعة موجودة الساعة امر واقع الساعة جاية جاية سواء انت فكرت فيها او ما فكرتش فيها مش معنى انك ما بتفكرش في الدجال انك انت مش ممكن في يوم من الايام تلاقيه قدامك وبيدعوك انك تسجد له مش معنى انك ما بتفكرش في المهدي ان مش في لحظة من اللحظات ممكن تلاقيه خرج وبيدعوك انك انت تنصره مش معنى انك ما بتفكرش في اجوج ياجوج وماجوج ان مش في لحظه من اللحظات ممكن تعيش انهم خرجوا واكتسحوا العالم وانت ما انتش عارف تهرب فين طب كورونا لبسنا كمامات وقعدنا في بيوتنا طب ياجوج وماجوج هتروح فين مش معنى انك ما بتفكرش في اللي هيحصل والسيناريو القهر اللي ربنا مرتبه في الكره الارضيه في قصه نهايه الزمان اخطر مرحله في عمر الارض كلها مش معنى انك انت ما بتفكرش انك مش هتلاقي نفسك وسط الاحداث دي في لحظه بعثت انا والساعه كهاتين البخاري جاب الحديث ده بعد حديث الكلام عن الموت كان البخاري عايز يقول لك ان ده امر واقع زيه زي الموت بالظبط ده هيحصل زيه زي الموت ده هو والموت قيام ده هو والموت ساعه ده هو والموت من من مات قامت قيامته فلازم تتعامل مع علامات الساعه كامر واقع ومع اشراط الساعه واللي لسه هيحصل في الدنيا كامر واقع يا امه محمد يا شباب اللي جاي صعب قوي اللي جاي صعب فعلا انا انا انا مش بقول كده عشان ارعبك انا بقول كده عشان افوقك انا بقول كده عشان تعرف ان اللي جاي ده بدا فعلا احنا دخلنا في الجد بدات النهايه خلاص بدات احداث النهايه بدات حكايه النهايه خلاص اللي جاي صعب اخطر ثلاث فتن في الدنيا لسه جايه فت طبعا ده, ده, ده مش بتكلم عن فتنه الدجال ده انا بتكلم عن الفتن اللي لسه غير فتنه الدجال فتنه الاحلاس اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال هي فتنه هرب وحرب اضطرابات وصراعات داخليه مهوله والناس كلها بتهرب مش عارفه تروح فين ومعسكرات لاجئين و... يا ترى ايه دي النبي قال كلمتين ايه تفسيرهم الله اعلم انما فتنه مرعبه جايه وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام قال بعد فتنه الاحلاس مش هتفوق الارض ده في فتنه ثانيه اسمها فتنه السراء دخلوها تحت من تحت قدمي رجل من اهل بيتي وان اوليائي المتقون يزعم انه مني وليس مني النبي عليه بيقول هيجي فتنه زي النار الدخان بتاع النار دي طالع من تحت رجلين واحد من ال البيت والنبي بيتبرأ منه من 1400 سنه عليه الصلاه والسلام وبيقول يزعم انه مني وليس مني الا ان اولياء المتقون بعد كده في فتنه اخطر اسمها فتنه الدهيماء الدهم سواد فتنه الدنيا كلها تسود فيها النبي عليه بيقول فتنه الدهيماء دي لما هتحصل لا تدع بيتا من بيوت العرب الا لطمته لطمه يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا فتن سواد النبي بيقول فاذا حدث هذا شفتوا الثلاث فتن دول فانتظروا الدجال من يومه او غده يعني مفيش نفس يعني هيجي فتنه الاحلاس نيجي ناخد نفسنا فتنه السراء تيجي تاخد نفسك فتنه الدجال تيجي تاخد نفسك خروج ياجوج وماجوج مفيش نفس ورا بعضه على طول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الفتن دي كخرزات متتابعات اذا انفرطت خرزه تتابع العقد كله هي حبايه واحده تفلت من السبحه الكل وراها على طول عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول عمران بيت المقدس خراب يثرب اول ما تلاقوا القدس اتعمرت يثرب هتتخرب وخراب يثرب خروج الملحمه اول ما تلاقي يثرب الناس بتزهد في زياره مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اعرفوا ان خلاص الحرب العالميه الاخيره جايه وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه اول ما هتخلصوا الملحمه الحرب العالمية هيتفتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ورا بعضه يا جماعة ورا بعضه يا أمي وبعد كل ده لسه العلامات الكبرى بقى الدبة وطلوع الشمس من مغربها والدخان ودي علامات مرعبة هتتغير فيها السنن الكونية تماما والثلاث زلازل المرعبة اللي هتغير جغرافية الوجه الأرض خصف المشرق وخصف المغرب وخصف جزيره العرب والنار الحرائق العالميه اللي هتغير التوزيع السكانيه في دول العالم اللي هي اخر العلامات الكبرى قصة قصة مفيش نفس انت انت هتعمل ايه في اللحظة دي ما ما انت هتبقى فين انت هتبقى فين النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم انت هتبقى فين هتبقى كيف انتم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا مرج الدين لما الامور هتختلط لما الشبهات هتسود انت هتبقى ايه انت هتبقى من انصار الله انت هتبقى من الداعيات الى الله انت هتبقى ثابت هتثبت ازاي هتنجو ازاي هتعمل ايه في العلامات ده ايه اللي مش هيستعد من الوقت ماذا سيفعل في هذه العلامات اللي جاي صعب اللي جاي كفايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب اشمعنى العرب اكتر ناس هتتبهدل بسبب علامات الساعه هم العرب اكتر ناس كفايه ثلاث مهالك هتفني العرب مهلكه جبل الذهب بتاع نهر الفرات اللي هيتقتل فيه 99% من الملايين اللي هتروح تفوز بيه كفايه المهلكه الثانيه مهلكه الرايات السود اللي هتخرج من المشرق الله اعلم مين الرايات السود الوقت اللي في المشرق اللي نفسهم يقتلوا العرب ومستنيين فرصه اظن كتير قوي هيبقوا فاهمين تنزيل الحديث غالبا هيبقى على ايه لما تيجي الرايات السود من المشرق فتذبح العرب ذبحا لم يحدث من قبل في تاريخ العرب كفايه الملحمه الملحمه دي اللي معظم العرب هيفنى فيها اللي هي الحرب العالميه الاخيره المعظم الع- ستفنى ستفنى جيوش كامله من جيوش العرب يبقى اللي جاي ويل للعرب من شر قد اقترب يبقى علامات الساعه محتاجه تفكير ومحتاجه تركيز كفايه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما مره هاجت ريح حمراء السماء احمرت وال- وال- والدنيا بقى شكلها مرعب فالناس بدأت تصرخ في الشوارع يا ابن مسعود جاءت الساعة يا ابن مسعود واحد جه المسجد عنده انهيار عصبي قعد يصرخ يا عبد الله يا ابن مسعود جاءت الساعة كما يقول الراوي ليس له هجيرة إلا يا ابن مسعود جاءت الساعة الناس مرعوبة و- و- وناس جالها انهيار عصبي سيدنا عبد الله بن مسعود كان قاعد متكئ كده فقام قاعد سيدنا عبد الله بن مسعود طبعا الناس متقلقه ان الساعه كده خبطه الموضوع مش سهل بالمنظر ده يا جماعه ابن مسعود قال لهم لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة انتوا فاكرين الساعة هتيجي وانتوا زي الفل كده الساعة مش هتيجي غير لما تموت الفرحة في القلوب الساعة مش هتيجي غير لما يبقى مفيش سبب لو جالك مليون جنيه مش هتفرح لو كسبت مليار جنيه غنيمة مش هتفرح لو ورثت مليار جنيه مش هتفرح ليه يا ابن مسعود اشار للشام قال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام اللي هي الملحمه اللي هي الحرب العالميه الرابعه والاخيره لان لسه في حرب عالميه ثالثه النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ف- وتكون عند ذاك يعني ابن مسعود يتكلم يقول وتكون عند ذاكم رده رده عظيمه في ناس هترتد في ناس هتهرب ابن مسعود يقول فيشترط المسلمون شرطه للموت المسلمين هيطلعوا جيش كله مبايع على الموت فيقتتل الجيشان وتفنى الشرطة ولا ولا يغلب المسلمين ما غلبوش الجيش الإسلامي نفد كله نفد معناه ان جيش الروم ده هيبقى مهول 80 تحالف عالمي من 80 دولة فاليوم التالي يشترط المسلمون شرطة للموت تانية تخرج وتفنى الشرطة الجولة التانية انتهى الجيش الإسلامي تماما ال- ال- ال- اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت وتفنى الشرطة ما فيش ولا واحد هيفضل في اليوم الرابع ينهد أهل الإسلام بقية الأمة الإسلامية تقوم فيقتتل الطرفان مقتلة لم يرى مثلها قط يحصل قتل رهيب من الطرفين ابن مسعود بيقول فيمر الطير بجنباتهم فيخر ميتا ال- ال- التلوث اللي هيحصل من الأسلحة وال- والحرب والنار الكائنات الحية نفسها تموت في المنطقة يقول ابن مسعود فيعاد بنو الرجل الواحد العيلة الواحدة يجوا يعدوا نفسهم كانوا مئة فلا يبقى إلا واحد واحد في المية اللي هيفضل بس من ال- من ال- من المسلمين اللي دخلوا كل المعارك دي يقول ابن مسعود فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم ما عادش ليها طعم موت الفرحة يعني ايه نهاية العالم نهاية العالم يعني هيجي لحظات هتموت فيها الفرحة فيش حاجة تفرح نهاية العالم يعني أحداث رهيبة وكلها بتعلي على بعض كل حدث اللي بعده أخطر منه اللي بعده أ- ابن مسعود اللي قال الحديث ده نفسه بتاع الريح الحمراء بيقول فبينما هم كذلك إذ صرخ صارخ خرج الدجال خرج ما هو أكبر من ذلك ألا يعني مش بعد الملحمة نرتاح ده, ده خروج الملحمة خروج الدجال و- ورا بعضه هنعمل ايه في الوقت ده انت مستعده انت جاهز انت عارف الاوقات ديت محتاجه دين شكله ايه ومحتاجه استعداد شكله ايه انا جاي اقول لك اجهز انا انا مش جاي ارعبك انا جاي اقول لك فوق انا جاي اقول لك اللي انا بقوله لك ده امر واقع امر واقع هتعيشه هتعيشه سواء فكرت فيه او ما فكرتش فيه سواء استعدت ليه او ما استعدتش ليه عارف الاب اللي دخل على ابنه في الثانويه العامه يا ابني بقى على الامتحانات شهر يا ابني فوق يا ابني انت ممكن تجيب امتياز و... ودرجات وتتعين في جامعه انت ممكن يا ابني تسقط انت ممكن تترفد الاب ده مش شديد الاب ده بيفوق ابنه بيفوقه شفتوا كورونا يا جماعه بعد ما اكتسحت العالم وبعد ما رعبت العالم وبعد في النهاية مين اللي اتغير يا ترى شفت حد تعرفي واحد اتغير بسبب كورونا تعرف واحدة اتغيرت بسبب كورونا مين اللي اتغير هنتغير امتى يا جماعة اللي جاي امر واقع سواء فكرنا فيه او ما فكرناش فيه سواء عملنا حسابه او ما عملناش حسابه فانا مش جاي ارعبك انا جاي افوقك واقول لك استعد للي جاي اللي جاي لن يثبت فيه انصاف الرجال عارفين اخطر جولة دعوية في التاريخ لما الدجال هيحاصر المدينة المنورة و- وخلاص حاصرها ويحصل ثلاث زلازل في المدينه وكل المنافقين يخرجوا يبايعوا الدجال على انه هو ربهم وما يفضلش غير الخلص في المدينه اليوم ده النبي عليه الصلاه والسلام سماه يوم الخلاص عليه الصلاه والسلام والدجال محاصر المدينه يخرج شاب من شباب المدينه فتتلقاه المسالح جنود الدجال المدججين بالسلاح يتلقوه الى اين تذهب يقول الى الرجل الذي خرج يقولون اولست تؤمن بربنا انت مش مؤمن ان المسيح ده هو انت مش جاي تؤمن على قد إيه ان هو الهك وربك فيقول ما بربنا خفاء والله لو ربنا هنعرف هو ربنا خفي هو ده سيدنا ابراهيم بيقول لا احب الافلين ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول الجنود باقي الجنود ألم يأمرنا ربنا ألا نقتل أحدا دونه ياخدوه بقى للمسيح الدجال مسيح الدجال أول ما ال- هذا الشاب المؤمن يشوف جنود الدجال يعمل أخطر جولة في التاريخ يقول لهم يا أيها الناس إن ذاكم هو الدجال الذي ذكر رسول الله الدجال يتجنن يجيب المنشار وينشره نصين ويمشي ما بين النصين رايح جاي وبعد كده ي- يأمره أن يلتئم فيلتئم ويقف تاني يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال يتجنن منه يقوم يجي يذبحه ب- ب- بسيف أو بسكينة فيحول الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس الدجال ما يعرفش يذبحه في النهايه الدجال يشيله من يديه ورجليه ويلقيه في نهر النار الذي معه قدام الناس كلها اترمى في النار الرسول يقول وانما القي في الجنه دخل الجنه على طول كده دخل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خير الشهداء عند الله افضل جوله في التاريخ واعظم شهاده في التاريخ الاحداث دي انت هتبقى فين انت بقى قاعد مستخبي لو انت في المدينه قاعد مستخبي ومرعوب ولا هتبقى من اللي هيخرجوا للدجال لما يحصل الزلازل الثلاثه ولا هتبقى زي الشاب ده اللي وقف راجل ينصر دين ربنا ويتكلم في الدعوه الى الله هتبقى مين وهتبقي فين زي ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاحداث اللي جايه احداث صعبه انا جاي اقول لكم يا جماعه في المقدمه بتاعه السلسله إيه، ان لازم هنتملى بالامل انا مش جاي اعقدك على فكره في احداث كتير جميله قوي قوي قوي وافراح كتير عظيمه جايه قوي قوي قوي انا مش جاي اعقدك انا اقول لك في افراح جايه في امل كبير الله سبحانه وتعالى يقول وهو شديد المحال اي ربنا ذو قدره عظيمه على تحويل مجريات الامور ربنا قادر انه يحول كل شيء الاسلام هينتشر في العالم الافراح جايه يا امه محمد يعني إيه نهايه العالم نهايه العالم يعني افراح عظيمه قادمه المهدي جاي ال- ال- الخلافه راجعه الاسلام هينتشر في العالم الاسلام هيسود بركه الارض هترجع تاني ونهايه العالم يعني احداث مرعبه حروب عالميه مثنيه طاحنه ولا يفرح بشيء موت الفرحه في القلوب وفي نفس الوقت احداث نهايه العالم احداث بتنم عن سيناريو اتكتب من خمسين الف سنه من فوق سبع سماوات قدر الله اراده الله الارض دي بدات باراده الله وستنتهي باراده الله بالطريقه التي ارادها الله محدش يقدر يملك شيء احداث نهايه العالم بتفضح كل القوى البشريه ان مفيش حد يملك اي شيء يا ترى هنتكلم عن ايه في السلسله دي يا ترى السيناريو ده ايه يا ترى انا عايز دماغك تشتغل معايا لان اخطر حاجه في السلسله دي ان انا احكي لك في شكل قصه ان مئات الاحاديث الصحيحه باذن الله سبحانه وتعالى في احاديث علامه الساعه اللي مليانه الفاظ مش مفهومه هشرحها لك وهرتبها لك في شكل قصه واقعيه باذن الله سبحانه وتعالى بحيث انك تبقى فاهم ايه اللي جاي هيبقى في شويه مقدمات ولكن تبقى فاهم بالظبط ايه الاحداث اللي جايه زي الرجل اللي خرج في المدينه يدعو اتباع الدجال لانه عارف اللي حصل بالظبط لانه فاهم اللي هيحصل بالظبط يا ترى يا ترى الدجال هيجي امتى يا ترى هو قرب فعلا ولا لا يا ترى اعرف منين ان ده المهدي ولا مش المهدي ناس كتير قالت ان هي المهدي وضيعت كل اللي مشي وراهم يا ترى المهدي هينتصر على الدجال ازاي يا ترى المهدي هيتحول من واحد صاحب حركه اصلاحيه 300 400 واحد بيسمعوه الى خليفه الله في الارض ازاي هو سيدنا عيسى هينزل ازاي واخطر ليله على وجه الارض اللي هينزل فيها سيدنا عيسى دي هيبقى شكلها ايه وانت ازاي افوز في الاحداث دي وازاي انجو ويا ترى هو ايه الفرق بين العلامات الكبرى والعلامات الصغرى وليه علامات الساعه مرعبه وخطيره قوي كده يبقى الساعه دي ايه اذا كانت الحرائق العالميه والزلازل العالميه دي علامات للساعه امال زلزال الساعه نفسه شكله ايه يا ترى لحظه النهايه هتبقى ايه اللحظه اللي هتنتهي فيها الارض دي هيبقى وصفها ايه يا ترى اخر اجيال على وجه الارض الاجيال ده يبقى شكلها ايه مش في خلافه بعد المهدي وفي خلافه قبل المهدي هو ايه الفرق بين الخلافه دي والخلافه دي يعني انا لازم ما استناش المهدي ولازم اشتغل في الدعوه والتربيه وانصر دين ربنا طب هو ايه الفرق بين دي وبين دي وبعد الخلافه بتاعه المهدي دي الارض هتفسد تاني المصاحف هترفع من الارض الكعبه هتتهدم المدينه هتخرب ال... هيحصل الكعبه سيترك الحج في الارض الناس هتنسى كلمة الله ايه اللي هيحصل الكلام ده ترتيبته ايه وايه قبل ايه وفين نقطة البداية ايه اول العلامات الكبرى اللي هتحصل وايه اخر العلامات الكبرى اللي هتحصل وايه الفرق ما بين فكرة العلامات الكبرى وفكرة العلامات الصغرى وايه العلامات الصغرى اللي ظهرت وايه العلامات الصغرى اللي ما ظهرتش وترتيب الاحداث انا عايز اعرف هي فلسطين هتتحرر الاول ولا الخلافة هترجع الاول ولا المهدي هيجي الاول ولا سيدنا عيسى ولا الدجال ولا ياجوج وماجوج هي ترتيبتها ايه انا عايز اعرف القصه انا عايز اعرف التفاصيل انا عايز اعرف من اللحظه اللي احنا عايشين فيها ده اليوم القيامه ترتيب الاحداث والسيناريو الرهيب القهري اللي ربنا قدره وكان امر الله قدرا مقدورا عايز اعرفه مش ربنا بيقول وكل شيء فصلناه تفصيلا انا عايز اعرف التفاصيل عايز اعرف تفاصيل اخطر مرحله هتعيشها الارض وهتمر على وجه الارض انا عايز اعرف ايه اخطر احداث جايه وعايز اعرف ايه البشريات والاحداث الجميله ما مش عايز اقنط مش عايز اترعب انا عايز قلبي يتملى بالامل وايه الدليل انتوا بتكلمون عن الدجال وعن المهدي وعن نزول عيسى من السماء إيه الدليل إيه الدليل اليقيني هتقدر تديني دليل يقيني انا ان شاء الله حلقتين ثلاثه هديك ادله يقينيه على الكلام ده باذن الله هتديني ادله يقينيه عشان اصدق لانه كلام غريب جدا هبني حياتي كلها عليه يا ترى المطلوب مني ايه في الفتن والملاحم دهيت يعني ايه الدبه يعني ايه ال- طلوع الشمس من مغربها يعني ايه كل الكلام ده معناه ايه ال ال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين الساعه قربت قوي سنه 2 3 يا جماعه ممكن تشوف الاحداث الكبرى ده ايه ممكن العقد ده هو ينفرط سنه 2 3 وممكن وجه الارض كله يتغير وتلاقي نفسك مطالب انك انت تبقى راجل انا عايزك تتحصن بالامل ال ال التشكيل بتاع الحلقه الاولانيه ال- الله سبحانه وتعالى يقول وقل للذين لا يؤمنون اللي مش مصدق اعملوا على مكانتكم يعني اعلى امكانياتكم هاتوها ان عاملون ان عاملون على مكانتنا لا ربنا ما قالش معاهم قال على مكانتكم انتم بتشتغلوا بامكانياتكم انما مع المؤمنين ربنا ما قالش على مكانتكم وانما ان عاملون ليه لان احنا مش بننصر الدين بامكانياتنا انما بقدره الله سبحانه وتعالى ربنا قادر عايزين نتملى بالامل وعايزين نشتغل في العمل النبي عليه الصلاه والسلام يقول بادروا بالاعمال فتن فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالايه بالاعمال عايزين نشتغل ان شاء الله باذن الله من اول الحلقه الجايه هنبدا بقى في مقدمات مهمه جدا وخطيره وضروريه وبعد كده هحكي لكم قصه الاحداث من وحكايه النهايه من اول النهارده باذن الله سبحانه وتعالى باوصاف النبي عليه الصلاه والسلام بدون تعجل في الاسقاطات باحاديث صحيحه باذن الله سبحانه وتعالى بشرح العلماء باذن الله سبحانه وتعالى من اول النهارده لحد يوم القيامة وبعد كده هنمسك بقى الدجال وخروجه و- و- والمهدي والدجال هيكتسح العالم ازاي وايه اسباب انتشاره وازاي نتحصن منه والمهدي هيطلع ازاي وهيواجه الدجال ازاي وعيسى ابن مريم هينزل امتى في المعركة والمواجهة المهولة ما بين الدجال وما بين المهدي هنشوف احداث رهيبة وهنشوف نهاية رهيبة عشان نبقى باذن الله رجال المرحله عشان نبقى على مستوى الاحداث عشان ما تبقاش الاحداث اقوى من ايماننا استعدوا لان اللي جاي جد استعدوا وافهموا الكلام اللي هيتقال في السلسله كويس جدا جدا لان اللي جاي جد جدا ولن يثبت في الاحداث التي يمهد الله الارض لها الا الرجال انصاف الرجال لن يثبتوا نسال الله سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين اللهم ثبتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أنصارك في الأرض اللهم اجعلنا من جندك في الأرض اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله